السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد سمعنا في الركعة الأولى من صلاة التراويح أن الله عز وجل يخبر عن أهل الجنة أنهم إذا دخلوها انشغلوا بما فيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هذه الآية من الآيات التي تصبر المؤمنين على الطاعة فأنهم يوم القيامة يدخلون الجنة وينشغلون بنعيمها لأنهم كانوا في الدنيا منشغلين أيضا بطاعة الله عز وجل الطالب في اختباراته طالب في الثانوية العامة الدرجة بتفرق معاه فيجي مثلا يحل مسألة معينة وربنا يلهمه التوفيق نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع شباب المسلمين لما فيه خير فيجي يقول لك إيه الحمد لله الدرجة دي فرقت معايا في التنسيق كنت هروح مش عارف كلية ايه ربنا وفقني عشان نص الدرجة دي أنا رحت كده أهل الجنة هيقولوا كده برضه أما يخشوا الجنة ويروا النعيم يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ركعة التراويح اللي أنا كنت هنامها دي فرقت معايا في التنسيق الصدقة اللي أنا كنت هدخل بيها دية متردد أطلعها ولا لأ فرقت معايا في التنسيق صلة الرحم التي وصلتها بعدما كانت قطعت بعدما قطعت فرقت معايا في التنسيق من نعيم الله عز وجل في الدنيا أنه يرزق, يرزق, يرزق العبد الأنس والشوق إلى الجنة وهو في دنياه واه لريح الجنة كما كان يقول الصحابة رضي الله عنه الحادي الذي يحدو بك إلى الله وييسر عليك التكاليف أنك ترى بعين قلبك الأجر قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه إذا لاح لك فجر الأجر يعني لو خدت بالك من الأجر هان عليك ظلام التكليف المشقة اللي بتلاقيها في الليل بيهون عليك تقول خلاص النهار طالع وكلها ايه ساعة وساعتين فمن لاح له فجر الأجر اللي يشوف الأجر اللي منتظره ويراه بقلبه هان عليه ظلام التكليف عشان كده عبد الله بن جحش يقول لله عز وجل في دعاء اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى أهم حاجة اللي أنا آخد الأجر ده أجر الرضا إيه تعب ركعتين ولا إيه تعب تسع ليالي في ما تجيبش يعني ثلاث أربع ساعات في اليوم وأنا آه بترنم بكتاب الله عز وجل وأستمتع بهذا الكلام الواحد بيبقى متردد وحاسس بالذنب إن هو بيقطع ليه هذه اللذة التي أنتم فيها وأنتم تسمعون كتاب الله حتى يضع هذا الفاصل الكلمة دي لكن لعل الله عز وجل يكتب في كل خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الأبد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياه يؤتى بأبأس أهل الأرض أكتر واحد كان بائس في الدنيا فقير معدوم فقد المال وفقد الصحة وفقد كل شيء ولكن لم يفقد إيمانه يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يجي يجيبوا أقل واحد هو مكتوب له أنه يدخل الجنة من أول خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم يغمس في الجنة غمسة غمسة واحدة بس ثم يقال له هل ذقت بؤسا قط فيقول لا وربي أنساه هذا النعيم تلك الغمسة أنسته بؤس الدنيا كلها أنسته السرطان وأنسته الظلم اللي اتعرض ليه وأنسته فقد المال وظلم الأهل وأنفسها كل شيء إيه الجنة دي يقول الله عز وجل أعددت لعبادي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكل ما خطر على قلبك وتقول إن شاء الله كذا وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة فكل ما خطر ببالك فالجنة إيه؟ خير من ذلك الجنة مختلفة تماما النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يذكرهم الجنة يقول لهم الجنة دي فيها إيه ويتكلم معاهم في تفاصيل دقيقة جدا جدا سبحان الله مما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني قبل أن أتكلم عن ماذا كان يتكلم عنه كان أي حاجة يستغل أي موقف يروح رابطهم بالجنة على طول جايين في يوم من الأيام معهم حلة كده مبسوطين بيها وماسكينها كده من حرير واخدينها من أحد الإيه الكفار في غزوة من الغزوات فمبسوطين جدا بيها بتاعت ملك فقاعدين يوروها للنبي صلى الله عليه وسلم وماسكينها وده يمسك من هنا وده يقول الله جميلة واحد يقول له مش عارف ايه ده لونها حلو بتاع قال تعجبون منها عجباكوا قوي أنه قلبه كان مرتبط بالآخرة قال تعجبون منها والله كان سعد بن معاذ مات قال لمناديل سعد المنديل ده اللي هو ايه في الدنيا بيرمى حاجة يعني تستعمله استعمال واحد وخلاص انتهى لمناديل سعد في الجنة خير من ملء الأرض من هذه الله أكبر يربطهم على طول يقول له اديها له اديله النخلة دي ولك نخلة في الجنة كان دايما يربطهم هناك يقول له النفقة دي ربنا هيربيها ليك كما يربي أحدكم فلوه الحصان الصغير وتصير يوم القيامة كالجبل فدايما يربطهم ايه بالجنة فماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وصف لك كل حاجة فيها ينفع انك ينفع تدركها بعقلك فماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وعن باب الجنة وصف لنا الباب ناس أول نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم أول ما يعدوا من الصراط يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن الحمد لله عدينا فيجوا يشوفوا النعيم ويشوفوا الشوق ويشوفوا يعني أرياح ال- أر- عبير الجنة ويستنشقون هذا العبير وهذا النسيم يجروا على الباب كم باب ثمانية أبواب لها تمن بيبان وصف كل باب عامل ازاي كل باب كما بين مكة وهجر مسيرة يقول النبي أربعين سنة يعني تمشي من الباب ده من الطرف ده للطرف ده عرض كده بس قفلة الباب أربعين سنة ويبشرنا الرؤوف الرحيم الرحمة المهداة ويقول والله ليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام زحمة جدا هذا الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أمتي ثلثي أهل الجنة شوف من أيام آدم أمة محمد تبقى التلتين باب زحمة جدا وهم داخلين وأول واحد هيفتح الباب مين محمد صلى الله عليه وسلم فمن صار خلفه هنا يصير خلفه هناك فيفتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكون أول من يفتح له فيقول خازن الجنة من فيقول النبي محمد يقول أمرت ألا أفتح إلا لك أنت أول واحد تعدي لأنك أكرم واحد عنده سبحانه وتعالى فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الباب وأول ما يخشوا الباب ويشوفوا الكلام ده التربة بتاعتها شكلها إيه يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبن من ذهب ولبن من فضة الله أكبر والمسك والزعفران هو ده العجينة اللي الناس ماشية عليها الله أكبر في درجات فيها في درجات في ناس في الدور الأول في ناس فوق في ناس فوق في ناس فوق بس مش دور بقى ثلاثة وأربعة وخمسة متر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مائة درجة في مئة درجة ما بين الدرجة والثانية كما بين السماء والأرض زي ما بين الأرض كده والسماء ويقول إن أحدكم ليتراءى الرجل يشوفه كده كالكوكب الغابر في السماء يقولك شايف النجم البعيد ده آه مين ده ده الأخ فلان فاكر أنت الأخ محمد فاكر أخ أحمد فاكر عبد الرحمن عبد الرحمن اللي ما كانش واحد واخد باله منه ده عبد الرحمن اللي كنا ممكن نتريق عليه هناك فوق ايه اللي طلعه قال لك عمله ولكل درجات مما عملوا الركعة اللي انت عملتها دي ترفعك الجنيه اللي انت دفعته ده يرفعك صلة الرحم اللي انت عملتها دي هترفعك ودخول الجنة بالرحمة لكن الدرجات بالعدل كله داخل بالرحمة طالما مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدما يحاسب الله عز وجل من يشاء ويعفو عن من يشاء نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب فدخول الجنة بالرحمة أما الدرجات لا ده عدل لا يسوي الله عز وجل بين عبدين كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم عبد همه دينه وعبد همه مأكله ومشربه أهم حاجة ياكل إيه ويشرب إيه واحد تاني أهم حاجة عنده إيه محمد دين محمد رسالة محمد القرآن الصحابة لا لا يفر لا يسوي الله بين هذا وذاك كله يدخل الجنة طالما مات على الإسلام لكن الدرجات مختلفة تماما يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والرب جل وعلا عن ال- الأنهار أنهار الجنة لا أنهار كتير جدا منها أربعة عندك اللبن وعندك العسل المصفى وعندك الخمر اللذة للشاربين وعندك ماء غير آسن ويكفي الكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم والأنهار يخبرنا الله عز وجل يفجرونها تفجيرا هو قاعد كده يروح خابط كده خلاص النهر يطلع ويشرب والكلام ده كله ويشرب ازاي لا ال- ال- الشرب كده مش عادي يسقون من رحيق مختوم سقاهم ربهم شرابا طهورا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل من اهل الجنه اذا اراد ان يشرب ياتي اليه الابريق فيشرب ما يريد ثم يدع الأمر الآخر ويسيب اللي باقي سبحان الله ويطوف عليهم الولدان بأكواب اشربوا كفاية كده انتوا تعبتوا كتير في الدنيا احنا اللي هنقرب منكم وأزلفت الجنة للمتقين انت ياما قربت وياما تعبت وياما بذلت كفاية كده بقى احنا اللي هنقرب منك احنا اللي ايه هنيجي قريب جدا منك فدي الأنهار الشجر شجر ان النهارده في الدنيا لا يحلو لانسان فيلا ولا شيء الا يقول لك الشجر بتاعها وبتاع واحنا لما رحنا الفيلا كان ما شاء الله الشجر شفته معمول ازاي شوف بقى عم يبقى شجر الجنه الله عز وجل لما ساله لما تكلم عن خلاصه عباده اعلى اهل الجنه منزله قال اولئك الذين اردت غرست كرامتي بيدي كرامتهم غرسها الله بيده سبحانه وتعالى لما واحد بيعجبه فيلا كده ولا عربية ولا حاجة يقول لك يا سلام مين المهندس اللي عملها مين الدولة اللي صنعت دي مين اللي بنى الجنة الجميل أي جمال في الدنيا عجبك فهو خالق هذا الجمال سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض يخلق على غير مثال سابق فالانسان عما يشوف شجر شجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى دي شجره في الجنه شجره واحده بس انك انت ممكن تاخدها وانت بتقول سبحان الله العظيم وبحمده تقولها كده وانت قاعد كده بتهزر ولا بتاع ولا في خلوه قاعد عمال تسبح ربنا كل الكلام ده هيكون من أصدق من الله قيلا قريبا جدا هتشوفوه بعينكم واللي هيدخل قبره هيشوف إن شاء الله عز وجل يعرض له مكانه في الجنة يقول له هذا مكانك إذا قي- قي- قامت الساعة فيقول رب أقم الساعة أنا مش قادر أقعد أكون قدام المنظر ده ومش قادر أنزل سبحان الله الشجر يصير الراكب فيها مسيرة مئة عام لا يقطعها ده دي شجرة واحدة الفاكهة اللي فيها ربنا يكلمنا على الفاكهة الفاكهة دي لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة لا تيجي شهر يقول لك لا أصل ده صيف بس لا ده شتاء بس ده ده ربيع لا لا لا لا فاكهة الجنة مختلفة تماما ومش ممنوعة الدكتور يقول لك بص بلاش تاكل كذا وتاكل كذا لا لا ممنوعة يدعون فيها بفاكهة آمنين آمنين من ضرها وآمنين إن هي تخلص وآمنين إن هي تتعبهم ولا تتعب بطنهم ولا في يوم من الأيام تؤذيهم آمنين وفاكهة كثيرة وكل نوع كل فاكهة ليها إيه من كل فاكهة زوجان طيب كلوا يا رب الأكل ده هيروح فين قال لك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون خلاص طب يا رسول الله الأكل ده هيروح فين يخرج كالعرق رائحته أطيب من المسك الله أكبر نساء الجنة الحور العين ذكر الله عز وجل عفتهم وسمعتم عفتهم في الصفات قاصرات الطرف انت هتبقى جميل جمال لدرجة ان هي ما تقدرش ايه تبص ليه بعيد عنك قاصرات الطرف عليك فشوف انت بقى ايه اللي هيحصل لك اكيد انت هتنشأ نشأة اخرى ومن حسنهن حسن هؤلاء الحور العين حسنهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في الجنة إذ سطع نور في الأفق الدنيا كده زي البرق كده في دنيا نورت ايه النور الجمال ده فهم يقولوا ايه ما اجمل هذا النور فيقولوا لا يا جماعه انتوا عارفين النور ده ايه ده واحده ضحكت لزوجها امراه تبسمت لزوجها الله اكبر زي ما بتتبسم لك هنا برضه والسوار الذي يلبسه الرجل لو واحد لابس سوار يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني اسوره انت لابسها زي الساعه كده لابسها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ظهر جزء منها هكذا يدوب بس حاجه كده قد عقله الاصبع ظهرت لغطى على نور الشمس في الدنيا الله اكبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على نصيف هذه المرأة الخمار يعني انتوا عارفين الخمار ده اللي هي يعني بتلبسه وترميه في البيت أول ما تدخل تروح على يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الخميص على القماشة دي لو بدا منه شيء لانطفأ نور الشمس والقمر تضيع النعيم ده كله عشان ايه ده ولسه أجل وأعلى من ذلك أهل الجنة هم بقى في النعيم ده قلقانين من حاجة ايه القلق بتاعهم هم لا يريدون أن يتحولوا عنها لا يبغون عنها حولا فقلقانين إن يسيبوا المكان ده فعاوزين حد يطمنهم احنا هنخرج ولا لا لان كل ما هو ات فقريب لو قلت لي هتخرج بعد مليار سنه اروح فين بعد مليار سنه فيؤتى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي مناد يا اهل الجنه ويا اهل النار فيشرقبون يبصوا كده ويرفعوا نظرهم يبصوا تعرفون هذا عارفين ده ايه وكلهم قد عرفه خلاص كله كان ايه عرف مين ده قالوا نعم هذا الموت طبعا كله داءه كله نفس ذائقة خلاص كله داءه وعرفه يشبه ليهم في صورة حسية كالكبش فايه اللي يحصل اهل الجنة لما يناد اهل النار لما يناد عليهم يظنون انهم سيخرجون فيأملوا فيذبح هذا الموت فيقول يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت تقول عائشة عن هذا الأمر كلمة لا يعجز البيان أن يترجم هذا الكلام تقول رضي الله عنها فلو مات أحدا لو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة من فرحهم من فرحهم أنه خلود بلا موت لو حد هيموت من الفرحة أهل الجنة هيموتوا من الفرحة ولو مات أحد أحد كمدا لمات من أهل النار مش كده وبس في نعيم أعلى آه في نعيم أعلى أن الرب جل وعلا ينادي على أهل الجنة ويقول لهم إيه هل رضيتم راضين تتعبتوا في الدنيا وقلت لكم التكاليف ديت وكذا وكذا وكذا وكذا وبعضكم تعب راضين فيقول وما لا نرضى يا رب وما لنا لا نرضى قد أدخلتنا جنتك وأكرمتنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا في نعيم أعلى وأعلى وأعلى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ثم يتجلى الله لهم وهذا أجل نعيم في الجنة ينسيك كل شيء أن ترى وجه الله عز وجل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه في دنياه أنه يسأل الله الشوق إلى لقائك يا رب ارزقني الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة منهم من يرى ربه في الجنة بكرة وعشية عمل ايه ده عشان يشوف ربنا بكرة وعشية ده جزء ده القشرة الخارجية بس من هذا النعيم هتضيعه عشان ايه هتضيعه عشان سنتين تلاتة عشرة أربعين سنة في الغم والطين وال... والهم اللي احنا والكرب اللي احنا عايشينه ده فيش حاجة تستاهل انك تضيع هذا النعيم بل انك تضيع درجة لان كل درجة ألذ ما من التي تحتها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة